سنة
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني تفقه لي بها قولي مشاهدينا الكرام أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مع الشباب الجرائم والمشكلات الاجتماعية على الفيسبوك موضوع حلقة هذا اليوم لم يعد الفيسبوك ذلك الموقع الإلكتروني الاجتماعي الذي كنا ندخل عليه من أجل التسلية والترفيه بل أصبح هذا الموقع الاجتماعي الكبير والذي يعد من أكبر مواقع الشبكة العنكبوتية له تأثير كبير في حركة الشعوب وسياسات الحكومات ولنرى على سبيل المثال إضراب عام في مصر بدعوى على الفيسبوك مظاهرات في كولومبيا بسبب خطف المتمردين للسياح الأجانب بدعوى على الفيسبوك تصويت ضد ضد التعديل الدستوري في فنزويلا بدعم بدعوى أيضا على الفيسبوك الأمر أيضا ليس للسياسات فقط وليس للحكومات والسياسات والشعوب كما قلنا في بداية الحلقة بل له شق آخر أصبح الفيسبوك الآن ملاذا لكل من أراد أن يتشفى بآخر ولكل من أراد أن يفضح أو أن يشوه سمعة الآخرين ولنرى على سبيل المثال نشرت إحدى الجرائد تقول تنش- تنشر صور عارية تنشر صور عارية لصديقتها على الفيسبوك بسبب التنافس على جمع صديقاتها بالمدرسة متخيلين؟ بنت من البنات أنشأت مجموعة على الفيسبوك وعشان تستقطب أكبر عدد من الزوار لهذه المجموعة تنشر صور عارية لزميلتها على الفيسبوك الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على طالبة بالثانوي العام بإحدى المدارس الأمريكية بمنطقة التجمع الخامس لقيامها بنشر وتركيب صور فاضحة لزميلاتها بنفس المدرسة على الفيسبوك بسبب أيضا التنافس على استقطاب أكبر عدد ممكن من الفتيات الطالبات بالمدرسة الأمر خطير جدا زوج يكشف خيانة زوجته مع طالب على الفيسبوك نجح طالب في إقامة علاقة غرامية مع سيدة مع سيدة عن طريق تبادل الصور الإباحية على موقع الفيسبوك لعدة شهور دون علم زوجها والذي لاحظ مؤخرا انهماكها على جهاز الكمبيوتر والجلوس أمامه أوقات طويلة في وقت متأخر من ال- من الليل الأمر الذي أثار الشك بداخله وجعله يراقب تصرفاتها ليكتشف أنها على علاقة عاطفية مع طالب جامعي والذي جمعها جمعهما وموقع الفيسبوك بنت عادية خالص وجدت نفسها مديرة لمجموعة إباحية على الفيسبوك وهي لا تعرف عن هذا الموضوع شيئا نشوف فوجئت فتاة جامعية مصرية محجبة بأنها أصبحت بين يوم وليلة ومن دون علمها طبعا تدير مجموعة على موقع الفيسبوك يضم العشرات من الصور الإباحية المجهول الذي ارتكب هذه الفعلة وضع صورة للفتاة واسمها منة وعمرها 19 عاما وهي من أسرة محافظة وتدرس في جامعة عين شمس تظهر فيها الفتاة وهي محجبة بطرحة سوداء وتبدو فيها كما لو كانت مديرة لمجموعة من بائعات الهوى شبه العاريات وفور اكتشاف الأمر توجهت منا إلى مباحث الإنترنت في وسط القاهرة الفيسبوك يثير الفزع بعد نشر خصوصيات 80 مليون مستخدم لأن الفيسبوك ليس عليه أي خصوصية والأمر الأخطر يعني احنا قلنا في بداية الحلقة أن الفيسبوك أصبح له تأثير كبير جدا في حركة الشعوب وسياسات الحكومات وأصبح ملاذا لكل من أراد أن يشهر أو أن يشوه سمعة الآخرين لكن انظروا معي إلى أي مدى وصل الأمر نشرت كل الجرائد في الأيام الماضية تقول جريمة إلحادية بالغة الخطورة شاهد شهدها موقع الفيسبوك حيث أسس أحد الملحدين مجموعة سفيهة يتجرأ فيها على الدين والعقائد ويسخر فيها من الإسلام والمسلمين يقول هذا الشخص الذي فتح هذه المجموعة عبر الفيسبوك وحاشا لله من كلامه وناقل الكفر ليس بكافر ناقل الكفر ليس بكافر بعد وفاة آخر رسل محمد ولأنه لا يمكنني أن أبعث نبيا قررت أن أتواصل معكم من خلال هذه الصفحة لكي أعلمكم بوجودي وأحقق دعواتكم لا تعليق يشرفني ويسعدني في بداية هذه الحلقة أن أرحب باسمي وباسمكم بسعادة الأستاذ الدكتور سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة ومدير برنامج القضايا الاجتماعية ودعم اتخاذ القرار بمركز المعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء أهلا ومرحبا بك دكتور سعيد اهلا بك يا استاذ عمر.
طولت عليك معلش لا ابدا يا اهلا بك شرفتنا أهلاً بك.
ونورتنا في اول اطلاله لك على شاشه الرحمه اهلا اهلا بك أهلاً ومرحباً بك.
مرحبا بك كما يشرفنا ايضا ويسعدنا ان ارحب بالشباب معنا في الاستديو على الهواء مباشره محمود سيد محمد علي اهلا ومرحبا بكم شرفتونا في حلقه اليوم وباذن الله عز وجل نشرف ونستمتع اكثر باقتراحاتكم وايضا تفاعلكم معنا في الحلقه ويسرنا ايضا ان اتلقى من الان جميع تفاعلاتكم معنا عن طريق الهاتف وعن طريق شريط الرسائل القصيره. دكتور سعيد يعني بداية نود أن نعرف المشاهدين جميعا أن الفيسبوك سلاح ذو حدين نعم.
وله أهمية كبيرة في حياتنا الآن لا نعم.
نستطيع أن ننكرها نعم أنا بس أ- أود عشان آه، يعني قطاع كبير جدا من المشاهدين ربما لا يكون لديه يعني دراية بالفيسبوك يعني نعرف إيه الحكاية بالظبط ندي بس شوية آه، رؤية للناس الفيسبوك هو عبارة عن شبكة آه، موقع كبير جدا بنسميه شبكة اجتماعية جديدة آه، شبكة آه، إلكترونية آه، موجودة تدار ب- من خلال مؤسسة ضخمة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية وهي أنشئت سنة 2004 تمام ال- ال- طبعا فكرة الشبكة دي أنشئت من خلال مبادرة من طالب في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية وكان يريد أن آه، يعني ي- يقدم مشروع للتخرج آه، كيف يمكن آه، أن آه، أن الجامعة أو الكلية ت- ت- تعرف جيدا الطلاب يعرفون بعضهم البعض ويعرفوا أماكن تواجدهم و- الشبكة لتواصل الطلاب داخل الجامعة تواصل الطلاب حتى داخل الصف الواحد إن شاء الله وبعدين يعني نعرف من خلالها البطاقة التعريفية للطالب يعني اسمه وسنه والتخصص و والمكان الذي يقيم فيه والمواد التي اختارها آه، يعني ترى الكلية آه، هذا الأمر ب- ببساطة شديدة جدا على ال- على الإنترنت و- أو على الكمبيوتر في شبكة داخلية جوه الجامعة مم.
ويرى الطلاب بعضهم البعضا فمن يريد أن يكون بجوار الطالب الفلاني فيقدر يعرف الصورة الكلية هذا النوع من التشبيك الاجتماعي ده يعتبر تطور جديد على الإنترنت لما الفكرة لقت رواج توسعت إلى بقت على مستوى الجامعة ككل وبعدين ثم على مستوى ولاية بأكملها ثم مجموع الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية وبدءا من عام 2000 و يعني أواخر 2005 2006 بدأ خروجها من حدود الولايات المتحدة الأمريكية إلى العالم كله لأنها أصبحت تلبي احتياجات كبيرة جدا عند الناس في التواصل طب اللي احنا عايزين نقوله يا دكتور سعيد حتى يعرف الجميع ايه هو الفرق او ايه هي الزيادة اللي زودها موقع الفيسبوك عن المنتديات والمدونات الموجودة على الساحة الآن
هو الحقيقة ال ال ال هو في تطور آه، في إلكتروني بيسموه الجيل الثالث الآن هو جيل الفيسبوك تمام الجيل الأول كان جيل المنتديات أنت تنشئ منتدى والناس تشوفه بالصدفة وبعدين يتفاعلوا معاك بس التفاعل بطيء لأن ال ال ال التقنية الح- اللي كانت موجودة في هذا الوقت أنت ترسل آه، الرسالة و- آه، و- وصاحب الموقع يتلقاها ثم يسمح بنشرها تمام. يعني هو موقع آه، يعني يخضع إلى إشراف إداري اللي هو الفيسبوك اللي هو ال- المنتديات ال- المنتديات كانت عبارة عن صفحة شخصية لك أنت تريد أن ت- تنشئ هذا المنتدى أنت عمر أنا سعيد أنا أي حد يقدر يعمل أي منتدى تمام.
فبتبقى صفحة وهي صفحة مفروض تفاعلية بس التفاعل فيها بطيء جدا مهم.
يعني ممكن حضرتك تقول وجهة نظرك على ما توصل لي ممكن بعد يومين ثلاثة تمام.
أقدر أنشرها أو ما أنشرهاش جميل وت- وترى بال... ب- يعني يمكن شو... آه، رؤية هذا ال- هذا المنتدى ببطء شوية يعني يعني أو بالصدفة يعني الجيل الثاني كان جيل المدونات مم.
صفحة أكثر تفاعلية ونقدر الناس تقدر تدخل في دائرة من العلاقات أنا أنشئها بنفسي وهذه العلاقات تتبادل فيما بينها حوارات والحوارات يمكن أن تظهر على الشاشة مباشرة في دائرة الموقع الذي أنا أتحكم فيه اللي هو اسمه المدونة تمام المدونة عبارة عن صفحة شخصية أنا بكتب فيها مذكراتي بكتب فيها أي حاجة وإيه وأطرحها للناس وأتبادل الرأي مع مجموعة الأصدقاء جه بقى الجيل الثالث من ال من الف- ال- الش- التشبيك الاجتماعي موقع واحد يدار بطريقة مركزية يعني في حاجة في الانترنت بيسموها third party third party يعني معناها في طرف ثالث انا وانت شايفنا يعني انت بت يعني تتفاعل معي وانا اتفاعل معاك على الانترنت وفي طرف تاني يتحكم في الرساله اللي انت بتوصلها بتنشئها والتعليق الذي انا ابادله معك وهكذا يعني تمام.
هذا الطرف الثالث اللي هو ال administrator اللي هو ال server اللي هو الاداره بتاعه الموقع تمام فبقى التشبيك الاجتماعي بدل ما كان يعني مسألة مرهونة بالأطراف المت... الداخلة في العلاقة يعني اللي هم مستخدمي الإنترنت يعني أنا أ- أظهر التعليق بتاعك أو ما أظهروش أكنسل عليك أو أتفاعل معاك أنا حر مم.
الآن الموضوع مش كده بقى الموضوع بقى إيه بقى كلنا نبقى شايفين بعض لأن بقى في نظام متكامل يسمح بأن الصفحة بتاعتك يبقى فيها مجموعة أصدقاء وأنت تقدر تعمل إدارة لتداول المعلومات بين الأصدقاء أو خارج إطار الأصدقاء تمام آه طيب محمود آه عايزك تقول لي ما الذي يميز الفيسبوك عن المنتديات من وجهه نظرك انت يعني اللي بيميز الفيسبوك عن المنتديات ان هو بيبقى الموقع يعني مفيش ادمن عليه او او مراقب مثلا آه، مفيش حاجه حاجه بتحكمه فهو شبكه مفتوحه لكله آه، مفتوحه لاي حاجه لاي شيء مفيش اي حاجه بت- بتحكمها مفيش اي قيود عليها ف والمنتديات بيبقى لها مراقب تمام.
مثلا في حد قال لفظ الفكره معاك مثلا انت يا محمود ايه يعني طالما انت هتس- هتنشر موضوع معين او هتدخل ب- لتدلي بتعليقك او برايك تفرق معاك ان يكون في مراقب طالما مش هعمل حاجه غلط
لا مش هتفرق معايا آه.
لو لو انا مش هعمل حاجه غلط مش هتفرق معايا طب لماذا نرى هذا الاقبال الكبير على الفيسبوك طالما مش هتفرق مع كتير من آه.
الناس يعني هو ال- الاقبال الكبير على الفيسبوك ده لان ال- التقنيه بتاعت الفيسبوك نفسه تقنيه عاليه وانا اشهد لل- للطالب اللي عمل الفيسبوك ان هو طالب عبقري تمام ماشي ومش بحمل اللوم بقى عليه او بحمل اللوم على الفيسبوك انا بحمل اللوم على المستخدمين نفسهم ليه المستخدمين نفسهم المستخدم مثلا لو حط صوره اسلاميه هنشهد للفيسبوك لو المش... ال- ال- المستخدم حط مثلا صوره اباحيه هنلوم هنجيب ال- هنجيب اللوم على الفيسبوك طيب من واقع احتكاكك وايضا من واقع دخولك على الفيسبوك شايف ايه هي اكبر سلبيات الفيسبوك الان هي اكبر سلبيات دلوقتي انه الاشاعات م- ممكن تنتشر بسرعه مهوله جدا مم.
آه، ممكن برضو آم، صور بنات تت- تنزل عليها يعني في بنات مثلا آه، كانت بتبقى حطت حاطه صورها حوالي 20 30 صوره على موبايلها واحده صاحبتها تاخدها وتنقلهم مثلا منها بالبلوتوث وتروح رايحه واخداها ومنزلاها على الموقع وتعمل ايه تعمل ال- تعمل اكونت باسم البنت اللي هي صاحبه الصور تمام فطبعا البنت هتظهر ان هي يعني سيئة السمعة طيب مثلا محمود كمان في سؤال اخير عايز اساله لك ليه دلوقتي مش بشوف كتير من العائلات يعني واحده مثلا بتحتفل ب... بيوم عيد مثلا زي عيد الفطر او عيد الاضحى والاسره كلها متجمعه عندها فبالتالي خدوا صوره جماعيه وقامت نشرها على الفيسبوك آه.
واحد برضه صور في فرح هو وزوجته واهله وخد الصور نشرها على الفيسبوك آه.
آه. وهكذا الصور الخاصه اصبحت الان موجوده على الفيسبوك بشكل كبير جدا وبشكل تعمدي يعني احنا متعمدين نحطه مع اننا عارفين ان الفيسبوك ليس عليه اي خصوصيه تمام دي بترجع للنخوة بصراحة يعني مم.
يعني انا عن, عن نفسي انا يوم ما مثلا ما اخطب واتجوز مراتي اللي هتبقى حلالي أما اتصور معاها صورة قدام الناس كلها مستحيل ان انا احطها يعني هتبقى حلالي برضو مستحيل تمام.
ان انا احطها على موقع زي الفيسبوك مم.
ليه ان انا اخلي الناس تنظر او تبص ل- مثلا الانسان اللي انا ارتبطت بيها الانسان اللي عايز ابقى اشوفها انا بس لوحدي ليه اخلي الناس كلها ان هي تبص لها واحط صورتها على الف- الفيسبوك دي بترجع للنخوة تمام دي بتبقى البني ادم نفسه ما عندوش ان هو اي نخوه ولا عنده اي نوع من الحزم تمام جميل سايب النت الموضوع الموضوع النت للبيت للاسره للبنات عادي وبرضه ارجع واقول في الاول والاخر ان اي بنت على الفيسبوك تعتبر اختك او او والدتك او يعني بص هي في الاول والاخر آه، عرضنا طيب تمام لزميلك ايه اللي انت شايفه في الفيسبوك؟
فيسبوك ما لهوش رقابه مم.
وبسبب الفيسبوك ممكن تدمر اسره ممكن تدمر اسره وممكن بسبب الفيسبوك ممكن تدمر اسره وتشتت اسره كامله مم.
ممكن تفرق اسره كامله بسبب ان ممكن دلوقتي اللابتوب بيبقى متحرك في كل مكان اللابتوب طبعا ممكن تخش على النت في اي وقت بسبب بنت ولد تخش في اي وقت على اللابتوب ومفيش رقابه يعني مفيش رقابه على اللابتوب آه، تمام.
لا ابوها يشوفه ولا امها هتشوفها ولا اي حد ممكن في الجامعه ممكن في اي مكان تاني شكرا جزيلا لزميلك بسم الله الرحمن الرحيم اولا بقول ان الفيسبوك معلوش رقابه خالص وان ممكن اي واحده تعرض اي صوره عليها يعني مثلا صوره ما تكونش آه، مهذبه وكده فده بيسبب ان آه، مثلا في ناس تانية تشوفها وكده بس و ومثلا آه، ان واحد مثلا اتعرف على واحده يعني احنا عايزين واتزوجها نقول زي ما احنا قلنا في في مقدمه هذه الحلقه ان الفيسبوك الان اصبح ملاذا لتشويه سمعه الاخرين اصبح ملاذا ايضا للتشهير باخرين طيب انت ايه اللي شايفه في ايجابيات الفيسبوك ايجابيات الفيسبوك اه ان انت مثلا ممكن تتعرف على واحد ي- يشغلك مثلا يعرفك على شغل او ممكن ت- تعرف صديق كده مثلا تمام طيب انت زميلك آه، قول لي رايك في الفيسبوك من حيث السلبيات والايجابيات بسم الله الرحمن الرحيم من ناحية السلبيات والفيسبوك له سلبيات كتير مثلا ان انا ممكن اعمل آه، علاقة مع حد غيري وتطلع يعني العلاقة دي في الاخر فاشلة و- وتدمرني وممكن انا يعني او غيري يحصل معاه شيء مش كويس بسبب العلاقة الفاشلة دي تمام وممكن نقول على الإيجابيات إن هي ليها إيجابيات كويسة برضو ممكن تعرفك على ناس وينفعوك في حياتك آه، اليومية برضو امم كده يعني.
شكرا جزيلا آه، دكتور ميخائيل ما سمعت تحب تقول ايه أحب أقول إنه الفيسبوك الحقيقة هو لما بنقول عليه شبكة اجتماعية فهو شبكة اجتماعية لها مواصفات جديدة مم.
المواصفات الجديدة التي يقبل عليها الشباب هي إنه أولا وسيلة لتداول المعرفة على نطاق واسع جدا يعني تقدر تعرف في خلال خمسة دقائق يعني معلومات كثيرة من كل بقاع الأرض من خلال هذه الشبكة من خلالها أيضا تستطيع أن تكون علاقات جديدة مم.
وإحنا كبشر عندنا رغبة في أن نتواصل مع الآخرين الش- الجيل الجديد من الشباب ما هواش جيل انعزالي ما هواش جيل آه، بطيء هو جيل ديناميك يعني يريد أن يتواصل مع الآخرين مع الذكور مع الإناث مع كل البشر في كل مكان فهذه الشبكة تتيح الفرصة للتواصل بأقل جهد وبأقل تكلفة ممكنة وبأسرع وقت ممكن كمان يعني بت... م... م... ال... ال... الشبكة دي بتاع... بت- بتخلق الحقيقة حاجة اسمها ثقة مم.
يعني ما فيش علاقات اجتماعية تنشأ بدون ثقة يعني أنا لا يمكن أبدا هتعامل مع حضرتك إلا لما تكون في حد أدنى من الثقة المتبادلة بيننا تمام وتتعمق العلاقات بمقدار حجم الثقة عندما يزيد وحجم التبادل بيننا ال- الفيسبوك بي بيلبي هذه الحاجة الحاجة إلى أن تثق في الآخرين وأن تتعامل مع الآخرين بانفتاح انفتاح كامل مم.
وحرية كاملة عايز أقول حاجة كمان وأنا قلتها قبل كده في أكتر من موضع أنه الشباب عنده وقت فراغ كبير جدا ولك أن تسأل ونتكلم بصراحة وبوضوح إيه- هذه هذه الطاقة الكبيرة المهدرة في وقت الفراغ ماذا لو انه الفيسبوك ده مش موجود ماذا لو ان الانترنت بكل استخداماته مش موجودة مم.
الى اين يتجه هذه الطاقة الشابة الكبيرة جدا اصبح مصر الانترنت الان موضع تفريغ طاقات الشباب نعم طب يا دكتور سعيد هل حضرتك تؤيد مع كل هذه المشكلات وهذه السلبيات الخطيرة التي أصبحت الآن تهدد الأسر وتهدد الحكومات بأسرها هل أصبحت الآن ت- تؤيد دخول الشباب ال- إلى الفيسبوك أنا- خاصة البنات انا اؤيد الدخول نظرا ان احنا كمان كلنا نعم.
عارفين انه ليس عليه اي خصوصيه أؤيد لا هو كلمة خصوصية بس علشان برضو الناس ما تفهمهاش خطأ كلمة خصوصية يعني معناها آه، على الشبكة بتاعت الفيسبوك أن الخصوصية ملك لك تمام يعني أنت الذي تحدد حجم الخصوصية ال- المتاح لك على الإنترنت والمتاح لغيرك في التفاعل معك بمعنى يعني أنا أقدر أتيح بياناتي الشخصية وأقدر أحجبها أقدر أقول اسمي وأقدر أغير اسمي مم.
أقدر أدخل علاقات محددة وأقدر أستبعد علاقات أنا أرى أنها غير مفيدة بالنسبة لي أقدر أ- أقول كلمة موجهة للناس كلها على 400 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم وأقدر أخليها بس على نطاق 25 صديق أنا حاططهم لنفسي فكلمة الخصوصية هنا موجودة الخصوصية ملك لمن يستخدم الفيسبوك بس المشكلة ان مش كل الناس تعرف تستخدم وسائل ال ال ال استخدام الخصوصية يعني في حاجة اسمها سيتنج وال setting ده معناه انك أنت- بتدخل على ال account بتاعك او ال- الحساب بتاعك على الفيسبوك وتقول والله انا صورتي تطلع لا ما تطلعش آه، آه، معلوماتي الشخصية تطلع لا ما تطلعش إلا في نطاق محدود تمام وهكذا أنت الذي تحدد صور التواصل وتداول المعلومات عنك أنت فوبالتالي فالخصوصية في, في يد المستخدم مهم.
ولكن كلمة عدم وجود رقابة أنا عايز أقول برضو في خطأ شوية في الحتة دي في رقابة بمعنى أن هناك موقع ادمن زي ما قال الاستاذ قال انه في ادمن يعني معناه اداره لهذا الموقع طب ما في درجة لديها لكن حينما الآن أرى بنفسي صور إباحية موجودة على الفيسبوك فأين هذه الإدارة؟
لا لده ما هو إدارة يعني إدارة لتداول التشبيك ولتفاعل الناس مع بعضهم على- ب- بكل سهولة ويسر مم.
يعني القائمين على إدارة الموقع عندهم كل المعلومات بشأن سعيد، كل أنا- المستخدمين معلش حضرتك آه.
خليك معايا شوية لأن أنا أتكلم بلسان حال المشاهد نعم الآن أنا حتى أستطيع أن أدخل أول- أولادي إلى الفيسبوك وأكون مطمئن عليهم وفجأة يجي ابن اللي عمره النهاردة 15 سنة أو 18 أو 20 أو أكثر أو أقل يجد أمامه صورة إباحية دون أن يقصد أن يراها يبقى فين الإدارة؟
آه، يعني أنا أنا بس بقول أر- كلمة رقابة وكلمة إدارة الكلمتين متداخلتين شوية تمام المو... الموقع لديه إدارة تعرف كل كبيرة وصغيرة فيما يحدث داخل هذا الموقع تمام
المشكلة أنه هذا الموقع آه، يعني إدارته المستقلة آه، تعتمد على يعني نقدر نقول ثوابت في الثقافة الغربية قد تكون مختلفة عن الثوابت العربية أو الإسلامية عندنا تمام بمعنى أنه يعني من المهم ل- للشباب أن يتحدث في الثقافة الجنسية بلا أي مشكلة يعني هذا جزء من الحرية في تداول المعلومات الجنسية ولكن عند أي مرحلة عمرية المجتمعات الغربية قدمت حاجة اسمها دا- دلائل إرشادية للأسر توج- يجب على الآباء أن يوجهوا أولادهم في السن اللي هو أقل من 18 سنة بضرورة عدم استخدام كذا وعدم استخدام كذا وعدم استخدام كذا لأن هذا قد يسيء إلى نفسية الشخص آه، وقد يسيء إلى مفهومه عن العلاقات الاجتماعية تمام من بين هذه الإرشادات وهي موجودة في بريطانيا وفي في فرنسا وفي استراليا وفي أمريكا نفسها إرشادات مثلا ب- بضرورة ألا نفرط في استخدام الحديث عن الجنس في الفيسبوك بضرورة ألا نسيء للآخرين بنشر صور فاضحة بض- الموضوع بضرورة أن يا دكتور سعيد، نتحرى الموضوع الان لو كان على موضوع حديث في امور جنسيه وهذا ما يعني ما أنا أنا بس- بس أنا- ابدا لكن هو موجود النهارده في المنتديات والمواقع اسم- اسمح لي بشكل بس.
كبير لكن ان تكون هناك صور اباحيه موجوده على الفيسبوك هذا ما لا يرضاه احد ما هو أنا أنا بس عايز أقول إيه ده السياق الغربي تمام لما نيجي بقى للسياق العربي الناس في ال- في العالم العربي والعالم الإسلامي آه، تربيتنا أنه لا ي- لا يجوز للشخص أن يمارس الجنس خارج إطار الزواج وأن المعرفة الجنسية ممكنة ولكن بقيود وبضوابط معينة وللأسف الشديد المجتمعات العربية ما عندهاش آلية فعالة ل- ل- لتداول هذه المعلومات فالشباب في ظل الحرية اللي موجودة على الفيسبوك بيفرغ الطاقة الجنسية وحب الاستطلاع الفظيع جدا وربما أبعد مما نتخيل على تداول الصور الإباحية التداول ده مشكلته أنه جزء من الحرية المنصوص عليها في استخدام الفيسبوك مم.
وبالتالي فليس أمامك أنت كحكومات أو كمجتمعات عربية إلا حاجتين إما أن تحجب الفيسبوك ال- ال- يعني المواقع أو الصفحات أو الجروب ال groups وهل هذا التي بامكان تسيء- الحكومه دكتور سعيد آه، هي بإمكانها حجب الشبكة ككل لكن تمام.
وليس حجب الصفحات أو المجموعات أها.
لأنه هذا جزء من إدارة الموقع الداخلية نفسها تمام فأنت إيه- يعني يعني يا اما ده- منع منع تام ده عكس بقى ما كان موجود في المنتديات والمدونات يعني تمام.
أنا أقدر الحكومة كانت تقدر تدخل على آه، منتدى تقطع ال- ال- التواصل بينه وما بين الناس ما يظهرش تمام تمام ببساطة عشان الناس تفهم يعني مم.
إنما في الفيسبوك لو دخلت كده كحكومة أنت الشبكة كلها لا ترى كما هو الحال في إيران وفي سوريا وفي بعض الدول التي ترى أن استخدامه خطير جدا طيب يا دكتور سعيد مع ايجابيات ال- الفيسبوك ومع هذه السلبيات التي تكلمنا عنها في بدايه الحلقه هل استطيع انا كولي امر الان ان اكون مطمئن على ابنائهم داخل الفيسبوك يعني اذا اليوم وابني النهارده عمال بيتفرج على الفيسبوك ويتصفح في صفحات اخرى وراى امامه دون ان يقصد صوره اباحيه ومن باب حب الاستطلاع كما نرى عند كثير من الشباب دخل الى هذا ومن هنا انجرف الى الهويه
أنا أنا أقول بمنتهى الصراحة وبمنتهى الوضوح والشفافية أي أب يجب أن يكون قلق جدا على استخدام أولاده وخصوصا اللي هم في أعمار مبكرة مم.
للفيسبوك تمام ولا يوجد للأسف عندنا تثقيف وأنا أحيي القناة إنها دي أول برنامج يظهر على الشاشة على شاشات التلفزيون المصرية والعربية يتحدث عن الأضرار وكيف يمكن أن تواجهها تمام الكل يتحدث عن الاستخدامات والسياسة والمش عارف ايه محدش خد في باله الجوانب الأخلاقية والاجتماعية في هذا الاستخدام هذا جزء أساسي من الإرشاد أنت أمام ضرورة أن الآباء يجب أن يتثقفوا ويعرفوا إيه حكاية الفيسبوك لأن إحنا قدام حاجة اسمها للأسف يا أستاذ عمر اسمها digital divide يعني معناها عندنا جيلين جيل يعرف الإنترنت اللي هو الشباب وجيل ما يعرفش حاجة ده اللي كنت خالص لسه هقول لحضرتك نحن الان نعاني عند كثير من اولياء الامور ان هناك اميه للانترنت إيه، يعني لا.
مش اصلا يستخدم الانترنت لا انا بقول digital divide يعني معناها انت عندك جزء من الناس يعرف ويستخدم وجزء ما يعرفش خالص نعم صحيح ودي بتخلق فجوه كبيره جدا بين الجيلين يعني لما لما تتكلم على اباء اصلا اولا الانترنت ده ظهر سنه 93 في مصر و و وهو مرتبط بالشباب اكتر صحيح فالجيل الأكبر مننا قليل جدا منهم هو الذي واكب هذا التطور الحديث و- و- ولذلك أنا عايز أقول لك أحد المشكلات الكبرى في دراسة هذه الظواهر وفي حتى القوانين المنظمة لها أنه الجيل الكبير لا يدرك جيدا خطورة أو منافع هذه التقنية الحديثة تمام ف- فبالتالي احنا محتاجين الآباء يجب أن يكونوا على وعي ما ما الفيسبوك وما الإنترنت وما هو الاستخدام الآمن وغير الآمن ويجب أن يكون هناك تفاعل بين الآباء والأبناء في هذا الجانب تمام طب آه، دكتور سعيد عشان نكون دخلنا في موضوع حلقة اليوم نريد أن نعلم مشاهدينا من أولياء الأمور من الشباب في شتى الأنحاء إيه هي سلبيات الفيسبوك باعتبار تخصص حضرتك والله أنا يعني يعني أحد السلبيات الكبرى وهي قيلت هي تداول المعلومات الخاطئة يعني إذا كان الفيسبوك يتيح الفرصة للناس أن يعرفوا وهو نحن في عصر المعلومات ومجتمع المعلومات فالمصداقية في المعلومات مشكلة كبيرة جدا أنت ممكن تكتشف أن في معلومات غلط تمام فمن المسؤول عن تداول المعلومات الخطأ هذه نقطة ده هذا من الاستخدامات الخاطئة تمام المعلومات كمان اللي فيها قرصنة فكرية على أصحاب ال- ال- المعلومات دي يعني بمعنى؟
أنا أنا يعني حضرتك كتبت مقالة أو كتبت رأي في صحيفة أو كتبته في كتاب يجي واحد من على ال- الفيسبوك ياخد الرأي ده وينشره م- م.
دون أن ي- يقول أن هذا قاله فلان ما تمام هو ما هو يجب أن ينسب الشخص لقائله صحيح ينسب ال- قصدي آسف الكلام لقائله كمان نفس الشيء في اللي الت- هي الملكية الفكرية الملكية طبعا مشكلة الملكية الفكرية مشكلة كبيرة جدا تمام.
تمام. انتهاك شديد جدا للملكية الفكرية إيه نعم عندنا من المشكلات الكبرى تداول الصور وتداول أفلام الفيديو في تطور حديث مع التكنولوجيا الحديثة الآن آه، انه ال... كن... كنا نقعد قدام ال... ال... الم... الم- الميديا وهم يحطوا لنا الأغنية أو القرآن أو الفيلم وإحنا ما لا دخل لنا فيما يعرض علينا مم.
الآن أنت أصبحت تشكل ميديا في نفسك أنت وسيلة إعلام م- ميديا اجتماعية أنت تروح عامل حفلة جواز كده لأحد أصدقائك تقعد تصور الناس وتروح طلع مطلع الفيلم ده لكل الأصدقاء على يشوفوه الفيسبوك تقدر تصور صورة في الشارع لناس وتحطها على الفيسبوك تصور صورة لبعض الفتيات دون علمهم على طب دكتور الفيسبوك سعيد، في سؤال مهم جدا طرأ على بالي الآن إيه يعني يعني ل- لماذا نرى الآن كثير من ال- الناس يصور صور خاصة وعائلية ضحى على الفيسبوك بينما لم يكن ضحى على المنتديات والمنتديات تسمح بذلك يعني مفيش مشكلة آه، ما هو يعني آه، لا برضو كانت المنتديات كان في آه، الذي يضع الصور على المنتدى هو الذي يدير المنتدى لا لا يستطيع ان انا واحد إنما- إنما... عضو الان يا دكتور سعيد استطيع ان ادخل اي صوره الان على اي منتدى طالما الصوره ليست صوره فاضحه او صوره أيوة, أيوة لتشويه بس, الآخرين.
بس بس الذي يدير المنتدى هو الذي يتيح لك هذه الإمكانية جميل وهناك أو كثير من يحجبها المنتديات- عنك.
وهناك كثير من المنتديات تسمح بذلك أيوة بس آه، آه، التفاعلية الأكبر أنك أنت على الفيسبوك في في ثانية مم.
تحط مش محتاج بيرميشن مش محتاج موافقة من تمام حد تمام تحط الصورة بسرعة ايوه وتقول اللي انت عايزه ومن غير ما حد يقعد يفر يفكر في الصورة دي هل قابلة لان ان توضع وتنشر للناس ولا لا مفيش في طرف بيقعد يقلب وراك مهم.
ال ال ال ال هذا ال ال ال يعني ال الانفلات الكبير جدا في تداول الصور جعل شيء غير أخلاقي كبير جدا موجود وهو أنك أن تلتقط الصور لأشخاص بغير إرادتهم وبغير علمهم وبغير موافقتهم وتض- وتنشرها كمان دون علمهم بالنسبة.
ودون ودون موافقتهم يعني من الأخلاق من الأخلاق في التصوير وده متعارف عليه مم.
ولكل من يصور عارفين الكلام ده ان انا لا يجب ع- ان ان أن اصورك الا باذنك صحيح وان آ- اخذ منك تصريح بتداول الصوره دي في نطاق معين انشرها احطها على الانترنت احطها في صحيفه انما ممكن واحد يبقى ماشي في الشارع يبقى قاعدين في مكان وواحده قاعده كده يروح مصورها او وطبعا التلاعب ب- في وللاسف ان انا في ممكن الصور.
اصور حد من غير ما ياخد باله حتى زمان كنا ممكن نصور بكاميرا فالكل كل يشوف وكل يعرف دلوقتي التصوير عن طريق الموبايل محدش يعرف تصوره كله وكمان التقنيه الحديثه تسمح لك بتداخل الصور تمام انك انت ممكن تصور البنت هي البنت مثلا موجوده في في محاضره في جامعه انت ممكن تروح عامل تركيب للصور تبان انها في مرقص او في صحيح آه.
في, في يعني صاله عندك ديسكو الفوتوشوب وغير ذلك آه، ناخد اتصال من ابو عمار التداخل اه اه ايوه ابو عمار من طبعاً.
الشرقيه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيا الله يا ابو عمار حياك الله يا أستاذنا ابو عمار كيف ترى هذا الموضوع
والله يا أستاذ عمر ال- بالنسبة للفيسبوك مشاكله آه، أكتر من إيجابياته تمام يعني أنا يعني كنت عايز أخد رأي حضرتك ورأي الدكتور سعيد إنها نعمل حملة مقاطعة على الفيسبوك حمله مقاطعه تامه تامة تمام آه، خصوصا في مصر طب ليه بقى لأن مشاكله أكتر يا أستاذ عمر بالنسبة للصور والإشاعات وغيرها من هذه المشاكل ايه نعم طيب تمام بارك الله فيك جزاكم خير ايه رايك في اللي بيقوله يعني ده يصلح الى ان يكون آه، تصويت تمام السؤال ده مم.
يعني هل يمكن أن يقبل الشباب في مصر والعالم العربي أن يغلق الفيسبوك كاملا أنا أقول لك أن الغالبية تقول لا مم. انه مرتبطوا بهذا الموقع ارتباط كامل ارتباط كبير جدا وهو أصل إيجابياته هو يعني احنا خلينا نتكلم بوضوح ال- السلبيات كثيرة ولكن الإيجابيات أيضا كثيرة تمام.
وهو, وهو كل شيء ما هو أنا أقدر أستخدم السكينة كي أقتل بها شخص صحيح وكي لا استخدام ذو استخدمها حدين.
آه نعم.
معروفة دي فأنت است... الاستخدام محتاج تقنين محتاج توعية محتاج جهد كبير جدا إرشادي ومحتاج حتى الجيل الأكبر الذي يعظ الآخرين يعرف إيه الحكاية بالظبط علشان حتى لا يبالغ في حجم الضرر ما هو مش مطلوب مننا كمان ألا أن نبالغ ب... ون... ونثير مخاوف الآباء مم.
والأمهات لا هذه تقنية حديثة ومن حق الشباب دول أن يتفاعلوا مع هذا العالم لأنه جزء من حياتهم وجزء من الجيل بتاعهم وإنت لما تشيل الفيسبوك أنت بتحرمه من التواصل المهم جدا أن يحدث ولا يوجد بديل يا دكتور سعيد يعني الب- افترضنا غدا ان موقع الفيس- الفيسبوك تم اغلاقه هذا العام أو هو العام في القادم.
بد... هو في بدائل أسوأ لعلمك يعني آه.
حجم شبكات ال... الاجتماعية الجديدة على الإنترنت كثيرة جدا مم.
وأنا أقول إنه الفيسبوك من أكثر الشبكات الاجتماعية يعني التزاما مع إذا كل ما فيه من آه سلبيات.
طبعا في بقى أنا عايز أقول يعني من غير ما أذكر أسماء شبكات يعني كأنها يعني دارك سايد يعني كأن أنت بتتكلم على إيه ضلمة يعني ايه نعم يعني القرصنة كل تستخدم من خلالها ال hacking والدخول على الفيس على الصفحات بتاعتك وفك الشفرة البتاع اللي هي اسمها الكلمة السرية اللي بتسمح ليك بأنك تدخل لا أحد يدخل غيرك بتتفك بمنتهى السهولة آه، النصب الإلكتروني ب- بكل صوره الفضائح وال- والتشهير الجنسي والخدش الحياء ونشر الرذيلة موجود تمام في في شبكات تانية ايه نعم بارك الله فيك محمود آه، هل تؤيد وجود رقابه من الحكومه على الفيسبوك لو ه... لو كان هذا ممكنا
آه، هو مفيش مانع مم.
بس قبل ما ايد الرقابه ايد وجود رقابه من الحكومه ايد وجود رقابه من البيت من الاسره ما احنا النهارده قلنا يا محمود ان انا ممكن استخدم الفيسبوك عن طريق اللاب بتاعي بره في اي مكان او في اي سايبر وفي اي كافيه يعني تمام.
مش- اه طب آه، حضرتك كلامك صحيح يا النهارده أستاذ.
الشباب عندهم حب استطلاع زي ما انت عارف تمام.
تمام ممكن فعلا ما يكونش داخل قصد حاجه طيب بالنسبه للبنات مثلا ليه البنت تمسك لابتوب غلط ما ينفعش اصلا ما ده شغل غلط آه، بشكل كبير لا هو غلط هو استخدامها هيبقى محدود هيبقى استخدامها ايه مثلا في مجالها على حسب تخصصها اه الله اعلم تخصصها مثلا في مجال ال- تمام.
في مجال مثلا العلوم هتستخدمه في ايه مثلا لو في محاسبه مثلا هقول لك اه ماشي استخدمه اكسل او كده يبقى في برنامج والدها او والدتها عارفه ان هي هتقعد على ال- على الجهاز تمام.
ساعه او اتنين تستخدم البرنامج بتاعها مش اكتر طيب.
أنا مش أنا مش موافق على إنه إننا نقول البنت ليه تستخدم البنت كالب... البنات كالبنين في حقوقهم في التفاعل مع التقنيات الحديثة دي ليه تحرم البنت إنها تبقى متفاعلة مع هذه التقنية هو علشان إن البنت هي هو ومن, ومن قال لك أن البنات أكثر استخداما سيئا الفيسبوك للإنترنت احسن تكون سعيد ناخد اتصال من فضيله ونخ- ونرجع تاني فضيله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، كيف فضيله حالك؟
كيف ترين هذا الموضوع
والله بصراحة يعني إحنا في بداية كل حلقة نشعر بالانهيار واليأس أمام آه، يعني هذا الكلام يعني شيء لا يصدق صراحة أنا قاعدة أفكر شايفة إنه المشاكل اللي بتعرضها الحلقات آه، تلتقي يعني أسبابها في دائرة معينة يعني دائما بيكون في عندنا بالأسباب الفراغ عند الشباب غياب التقوى ورقابة الله آه، غياب التربية السليمة التقليد الأعمى دليل عدم الثقة بالنفس ولا بالدين ولا بالحضارة يعني إحنا لازم في يوم من الأيام هاي الأس- الأسباب نجمعها ونبلش يعني نضع لها حلول عملية يعني عن طريق برنامج مع الشباب تمام آه، فضيلة هل تؤيدين حجم الحكومات لموقع الفيسبوك؟
والله انا مش مع انه نحجب الفيسبوك لا انا بالعكس برى يعني ارى انه ترك يعني انه الأ- ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عن طريق هذا الموقع يعني شيء احنا راح نقسم عليه يعني احنا كملتزمين لابد انه ندخل الفيسبوك بقوه ونستخدمه في الدعوه بثقه انه الله عز وجل سينصرنا ان استعنا به واخذنا بالاسباب وما نتركه للفساد. و... والله يجزيكم الخير.
طيب بارك الله فيك فضيلة جزاكم الله خير تحب تعلق على كلامها؟
يعني انا موافق على اللي هي بتقوله انه يعني آه، آه، الشطاره يعني بال- ب- بصريح العباره هو ان آه، تكون القوه الدافعه للقيم والمبادئ والاخلاق اقوى بكتير جدا في حضورها على الفيسبوك تمام لانه انتوا ضريبه الحريه هي اساءه استخدام الحريه فانت لو تريد ان الشباب ان يكون حر فعليه ان يستخدم ال- الفيسبوك ولكن الى جانب هذا الاستخدام لا يجب ان تكون قوى المجتمع المدني ورجال الدين والمدرسين والاباء واولياء الامور والحكومات الكل بكل يتكاتف من اجل ترشيد استخدام هذه الشبكه اي نعم طيب آه، محمود آه، هل تؤيد حجب الحكومات لموقع الفيسبوك؟
لا لا أؤيد طب ممكن تقول انت بتقعد على الفيسبوك قد ايه تقريبا في اليوم؟
آه هو بداية ما قعدت على الفيسبوك كنت ممكن أقعد آه، ست ساعات ست ساعات أو سبع ساعات تمام كنت ممكن أقعد ست ساعات متواصلة ست ساعات كامله ست ساعات ايه متواصلة استخدامك للفيسبوك؟
استخدامي ممكن مثلا أدخل آه، لو في مجال مثلا أدبي أو علمي ممكن أدخل أشوف كتب أو كده غ- في ال- في مثلا في الترفيه ممكن مثلا أدخل أشوف أفلام جديدة مثلا أدخل أتعرف على صدق آه، أصدقاء آه، مثلا جداد أكلمهم أونلاين آه، أتفاعل معهم مثلا في آه، أخبار مثلا هو مثلا بيبقى لكن هل تتصور الانترنت من غير الفيسبوك؟
لا تمام أعطي زميلك أنا أقول هل تؤيد حجب الحكومات لموقع الفيسبوك في مصر؟
لا طبعا لان في شخصيات ما تقدرش تستغنى عن الفيسبوك لان ممكن الفيسبوك انا دخلت بالامس آه، لشاب عنده حوالي 18 20 سنه لقيته بيسحب من على الفيسبوك آه، افلام اباحيه من آه، على طريق الفلاشه وشاب تاني كان بيستعمله يعني استعمال آه، سليم عادي قال لي ما كانش اي ضرار منه تمام قال لي ما كانش أستاذ اي ميلاد؟
ضرار ها، هل تؤيد حجب آه، الحكومات لموقع الفيسبوك؟
لا انا برضو ما قيتش ال- ال- الحجم ال- ال- الفيسبوك بس انا اقول حاجه ان آه، مثلا لو آه، لو انت مثلا عاوز تعمل حاجه كده او تنشر اي آه، معلومه او كده على الفيسبوك يعني ف وده بصراحه بيبقى حاجه كويسه جدا بالنسبه يعني للفيسبوك عايز ترشيد الاستخدام يعني آه.
طب نرجع زميلك هل تؤيد الحجب؟
أنا طبعا لا أؤيد ولكن يعني آه، أفضل إن يبقى في رقابة من الحكومة بحيث إن هي أي حاجة أنا ممكن أدخلها على آه، الفيسبوك هم يشوفوا إذا كانت تصح ت- تعرض أو لا طب ما انت زي ما سمعت الدكتور سعيد بيقول ده غير ممكن يعني يا اما حجب وحجبتان آه، يا ما فيش رقابه يعني.
لا بس في ناس كتيرة لا تقدر يعني إن هي تستغنى عنه يعني اتعودت عليه عرفت ناس كتيرة كويسة وعلاقات أها.
كويسة برضو عليه تمام بارك الله فيك طيب أيهما أقوى في التنشئة الاجتماعية؟ أن آه، لما نقول مثلا الموبايل بيفسد الشباب خلاص هل الأفضل أن أحجب استخدام الموبايل ولا أرشد أولادي وأبنائي في كيفية الاستخدام والاستخدام الجيد؟
انا راشد طيب لما تبقى أنت الترشيد عندك ضعيف فأنت لا سبيل أمامك إلا استخدام القوة القوة بقى اللي هي إيه؟ طب مفيش مش كده؟
صحيح فده بنسميه في في في الضبط يعني آخر المطاف مهم.
فإحنا محتاجين جهد كبير جدا في أن نرشد الاستخدام وكلمة الرقابة اللي قالها دلوقتي هي مش مقصود بيها رقابة يعني معناها طب أنا أشوف وبعدين أح- أسمح وأ يعني أمنح وأ وأ- وأسمح مم.
يعني يعني أحجب ما أريد أن أحجبه وأسمح بما يمكن إيه نشره الم... مش المقصود كده المقصود بها وجود قوانين منظمة للاستخدام بمعنى أن الشخص الذي يسيء استخدام هذه الشبكة فيجب أن يعاقب لأن هو يضر المجتمع في هذه الحالة بس هي مشكلة القوانين الخاصة بالرقابة أنها دائما تخيف الناس حتى لا يساء استخدامها من جانب الحكومات تمام ان ما تبقاش هي دي نافذة للاستخدام السياسي من جانب الحكومة في استطلاع للرأي لمركز المعلومات عملوا من حوالي أكثر من سنة أعتقد عن الشباب بين مستخدمي الإنترنت عموما هل تؤيدون هل, هل أنتم تقرون آه، ب- ب- بأضرار أو مخاطر استخدام الفيسبوك أو الش- الإنترنت عموما 72% أقروا بوجود مخاطر والمخاطر ممكن تكون عن الأطفال خد بالك إن ده استطلاع للرأي اتعمل على الشباب الم- المصري تمام 89% من العينة أنا أز... على ما أذكر أقروا بأهمية وجود قانون للرقابة على ال- استخدامات الإنترنت وكلمة الرقابة دي بقى إحنا كمجتمع يجب أننا نقعد بقى نقول أي أشكال من الرقابة مقبولة وأي أشكال من الرقابة غير مقبولة قبل القانون ما يطلع تمام إنما نرفض وجود قوانين خالص ونرفض وجود رقابة خالص ونسيب الدنيا كده طبعا أنت في هذه الحالة سوف تكتشف أن السلبيات طغت على الإيجابيات إذا أنت مع وجود رقابة دكتور سعيد أنا لو أمكنك أنا مع وجود م- نظام للاستخدام طيب دكتور سعيد يقال أن إدارة الفيسبوك الآن لها صلاحية بأن تستخدم بعض المعلومات الشخصية في أمور دعائية إلى غير ذلك نعم صحيح؟
أيوة لأن هو ما أنا قلت لحضرتك في البداية إدارة الموقع لديها كل المعلومات عن المستخدمين تمام عندها الآن بح... بالإحصاءات 400 مليون مستخدم ع- في جميع أنحاء العالم وده رقم كبير جدا عدد, عدد مهول نعم عدد مهول عارفين أعمارهم مم.
وعارفين أنواعهم ذكور وإناث وعارفين مستوى تعليمهم وعارفين البلدان اللي بيجوا منها تمام وعارفين اهتماماتهم وتوجهاتهم وبالتالي يستطيع من خلال توجيه حملات إعلانية موجهة لهذه الفئة يقدر بمنتهى السهولة مم.
يعني إعلان لل... لل- حتى ممكن يستخدم الصور الخاصة ب- بهؤلاء الأعضاء يعني أنا رأيت ذلك بنفسي آه ما أنا ما عنديش معلومات بصراحة تمام.
تقول إنه في إساءة م- يعني من لا هذا هو لا النوع يقصد الإساءة لكن استخدام صور هؤلاء دون آه، دون ما يستلزم من من- من صاحب الصورة لا ما أنا ما ما فيش معلومات مؤكدة في هذا الجانب قال لا تمام.
لكن المؤكد إن أنا لو عايز أ- أروج لسلعة أو لفكرة أو لقضية أستطيع إن أنا أن- أحدد ال target group بتاعي اللي هم الفئات اللي أنا مستهدفها تمام فممكن أنا بقول إيه أنا عايز أوجه للعالم الإسلامي رسالة نعم فالفيسبوك يبقى عنده رؤية مين هم المسلمين وحجمهم قد إيه جميل.
والرسالة توصل لهم لكنك معي دكتور سعيد فإن نعم.
سلبيات الفيسبوك قد طغت على إيجابياته مش كده؟
م- ال- يعني ما اقدرش اقول كده م- لكن في ال- ال- إيه السلبيات موجودة بشكل كبير لكن ما اقدرش اقول انها طغت على الايجابيات والدليل على كده الفوت اللي حضرتك كنت بتحاول تعمله دلوقتي تمام.
من خلال البرنامج الناس تؤيد وجود الاستخدام تمام مش مش عشان الاضرار موجودة علشان المنافع التي يحققها تمام ناخذ اتصال ونرجع تاني ابو يوسف من السعوديه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حيا الله ابا يوسف كيف الاحوال الله يخليك ابو يوسف انت شايف الموضوع ازاي
والله حضرتك انا شايف ان 90% من استخدامات الانترنت بصفه عامه كلها استعمال خطا مم.
واخد بالك ولازم يبقى في كنترول حتى الكنترول صعب يتعمل كنترول عليه واخد بالك حضرتك يبدا مثلا من البيت إن مثلا يبقى الكمبيوتر او اللابتوب موجود في الغرفه الخاصه لل- للابن واخد بالك لما تشوف تروح مثلا السايبر تلاقي مثلا ولد عنده ست سنين واخد بالك حضرتك ازاي يكون قاعد في السايبر تمام كده ده كله ما ينفعش مم.
غير كده كده حضرتك لما مثلا واحد بيقعد ست ساعات على النت طب ست ساعات لو هيعمل مثلا ثمان ساعات ادي 14 ساعه هيروح امتى المسجد وهيصلي امتى والحاجات ديت صحيح لكن ابو يوسف هل- هل انت مع حجم حجم الضرر اكثر من المنفعه ابو يوسف هل انت مع حجب الحكومات لموقع الفيسبوك ام لا؟
لا يتحجب إيه، احنا من 10 سنين ما كناش نعرف حاجه عن الفيسبوك او الحاجات ديت او ال- الهوج او الحاجات ديت ايه اللي فادنا؟ احنا قلنا من من ساعه ما اتعمل الحاجات ديت فادتنا في ايه؟ هنلاقي ان ضررها اكثر من نفعها احنا مش عايزين ننكر ان في ايجابيات
ايجابياته اقل من- من سلبياته تمام اذا انت ترى معي ان سلبيات الفيسبوك الان قد طغت على ايجابياته مش كده؟
طبعا بارك الله فيك على هذا الاتصال جزاك الله خير يعني انا ارى معظم التصويت على هذا الامر دكتور سعيد ان سلبيات الفيسبوك قد طغت على ايجابياته لا هو أنا يعني مش قادر أ- يعني أنا بقول إنه أن السلبيات موجودة وقد تكون يتسع نطاقها يوم بعد يوم وبعدين يا دكتور ده من السلبيات عليه سلبيات قاتله يعني اسمع معي هذا الخبر بيقول من جرائم الفيسبوك ايضا زوجه سجلت صفتها في الموقع على انها انسه فقتلها زوجها تعرفوا ليه؟ لانه شك ان هي عامله انسه على اساس ان هي تستقطب عدد من الشباب يكلموها وتقيم معهم علاقه غير شرعيه. خبر اخر بيقول مهندس مغربي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامه قدرها 10000 درهم مغربي وما يعادل 1304 دولار بعد أن أدانته محكمة مغربية بإنشاء حساب على موقع الفيسبوك باسم شقيق الملك محمد السادس عاهل المغرب الأمير مولاي رشيد واتهمت المحكمة فؤاد مرتضى البالغ من العمر 26 عاما بتهمة تزوير بيانات وتقليد الأمير دون موافقته وقال فؤاد مرتضى, مرتضى أنه أنشأ هذا الحساب بسبب إعجابه بالأمير البالغ من العمر 37 سنة
ده بقى إساءة من مين بقى؟ من الحكومة المغربية ولا من الشخص؟
من الشخص يعني أيهم يعني أنا رأيي إن في إساءة من ناحيتين تمام.
لسبب بسيط لأنه هو أنشأ هذا الموقع آه فعلا دون موافقة صاحب الموقع مم.
وهذا خطأ لا شك في هذا لكن أساء ل- ل- ل- لصاحب الموقع ولا ولا كان حبا له زي ما بيتقال حسب الخبر الموجود هو كان حبا يعني انا لما لما اكون بحبك ورحت عامل لك موقع او صفحه على الفيسبوك لا من غير ما تستأذني لكش حق ومن غير ما استاذنك ماشي آه.
بس انا فيها كل شيء تكريم لك وهذا امر موجود للقاده والزعماء ورجال الدين والشخصيات العامه موجود على الفيسبوك انك انت ممكن واحد بيحب شخصيه ولتكن يعني يعني اي شخصيه مش عايز اقول اسماء بالتحديد حتى لو لكن أنت اروج مع لها أنه دون إذن صاحب هذا الأمر لا يحق له أبدا الاستخدام ذلك لا يعني انت انت مهما كان يا دكتور يعني.
القاعدة القاعدة العامة للأخلاق وللقانون تمام تقول أنك لا ينبغي أن تستخدم شيء باسم شخص دون إرادته مهم.
يعني لا تستخدمه عنوة يعني ده معروف لكن لو أنا لو أنا بحب شخصية عامة رجل دين ولا رجل سياسة ولا ولا وأنشأت باسمه صفحة وإيه و و وكتبت كلام من أجل جمع محبيه أنا أكون أخطأت في هذا نحن أمام قضية على الفيسبوك مطروحة بمنتهى القوة في مصر مم.
إن الناس ممكن تنشئ صفحات لكبار الشخصيات العامة ل- للترويج لهم وليس للإساءة لهم الخطأ الأكبر بقى والجريمة الأكبر أنك أنت تنشئ صفحة باسم شخص لكي تستقطب كل معارضيه من أجل أن تمام.
آه، ي- ي- يعني إيه ي- ي- تحريض المعارضين له واستفزازهم من أجل انتقاده هو آه.
ده اللي ممكن يكون خطأ تمام. دكتور سعيد دخلت الآن على الفيسبوك فوجدت صورة لإحدى قريباتي مثلا على سبيل المثال وهي صورة فاضحة إلى غير ذلك كيف أستطيع أن أغير هذه الصورة وهل هناك ملجأ قانوني لمثل هذا الأمر؟
هو طبعا للأسف الشديد آه، لا توجد ق- آه، أولا احنا عندنا فراغ تشريعي في هذا المجال تمام و- ومصر الحقيقة بتسمح باستخدام الفيسبوك بمنتهى الحرية الكاملة دون حجب و- وأعتقد أنه يعني يعني ربما لأنه ه- هذا هذه الحرية مرتبطة بالتجارة الإلكترونية ومرتبطة بتقنية الاتصالات العميقة قطاع الاتصالات اللي بينمو بقوة جدا في مصر متشابك مع مع أي استخدامات الإنترنت حتى لو كانت ضارة تمام.
وبالتالي فأنت لو عملت قانون ربما يستخدم هذا القانون لتوقيع أضرار اقتصادية على آه، قطاع الاتصالات وبالتالي ففي تأني مصري آه، يعني ايه في محاولة آه، عمل ضوابط قد لا تؤدي إلى أضرار لا اقتصادية ولا سياسية على استخدامات الإنترنت لكن فيها فيها إن مشاكل إن كبيرة أوي إنما دكتور في سعيد.
مشكلة إنما في فعلا أنا مع حضرتك حضرتك اعراض تنتهك وايضا نعم.
نعم.
هناك سمع سمعات الناس ب- يعني تشوش الى غير ذلك يعني.
أنا أنا أرى إنه في حكم محكمة كان صدر سنة 2005 ضد شخص آه، استخدم الإنترنت للترويج لبعض الصور الفاضحة ونسب هذه الصور لقناة تلفزيونية فالقناة هي التي رفعت الدعوة أمام محكمة النزهة وده ما- ما- ما- معروف يعني نعم وحكمت عليه بأظن ستة أشهر سجن مم.
وهذا هو أول حكم لإساءة استخدام الإنترنت آه، يعني و- و- ومن خلال قانون العقوبات المصري لكن دكتور سعيد وليس من خلال قانون خاص باستخدامات دكتور الانترنت سعيد انت بماذا تنصحني انا كمستخدم عادي للفيسبوك دخلت فوجدت صور لي, لي انا شخصيا او لاحدى قريباتي الى غير ذلك فيها صور فاضحه تنصحني انا بايه؟
هو ما يفعله الآن الشباب عندما يجدون صور مسيئة للإسلام أو صور م- آه، فيها تشهير آه، ب- ببعض الشخصيات أو فضح لل آه، بيتجهون برسالة إلى الموقع نفسه الذي يدير حركة التداول على الشبكة تمام.
بضرورة حجب هذه الصفحة المسيئة مم.
وهو و- وانا عايز اقول لحضرتك حاجه كل شاب يفتح صفحه جديده على الفيسبوك في شرط مهم جدا في حاجه اسمها البرايفسي اللي هي قانون الخصوصيه و- وقانون الاستخدام لا يقرأه احد يقول لك اكسبت وخلاص تمام انما في في في ال- في القوانين المنظمه لاستخدام الفيسبوك من حقك لما تلاقي حد اعتدى على حريتك او اعتدى على على خصوصيتك أو شهر بيك أو فضحك أو عمل أي شيء أن تلجأ لهذا الموقع وتطالب وهل الشخص.
سيكون هناك استجابة يا دكتور سعيد؟
اه طبعا في استجابة نعم بس هو المشكلة إنه... نعرف انه المشكلة على هذا الاتصال المشكلة انه احيانا يبقى ايه ده بيتعارض مع البنود المنصوص عليها في استخدام الموقع فانت ممكن يفسر عليه انه حرية وانت تريد ان تحجب الحرية عن الاخرين فيقول لك لا تمام ناخد اتصال الأستاذة هاجر من اسكندرية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة أستاذة الله هاجر كيف ترين هذا الموضوع؟
أنا شايفة إن الموضوع بتاع الفيسبوك بقى إدمان يعني أنا أقول فيسبوك يساوي إدمان عند معظم مستخدمين الشبكة خاصة من ال- الفترة في ال- الفترة العمرية ما بين 18 ل 26 27 28 سنة الفترة دي آم، الشباب معظم الشباب فيها تقريبا عندهم حالة من الفراغ يعني أنا عايزة أربط الحلقة دي بالحلقة اللي قبلها لما كنا بنقول ماذا ستفعل بعد التخرج واتكلمنا إن في قضية بطالة وإن الشباب مش لاقيين حاجة يعملوها فأنا شايفة إن هما لما ما لقوش حاجة يعملوها اتجهوا للإنترنت في شباب منهم ربنا عاقل بدأ يعمل آه، مجموعات على الفيسبوك مجموعات هادفة آه، بتتكلم عن الإسلام بتتكلم عن آه، تنمية المهارات العمل إزاي تقدر تلاقي شغل وي وي وي لكن في مجمو... اشخاص تانية بدأوا يعملوا المجموعات اللي احنا دلوقتي بننتقدها فانا شايفة ان الفراغ مع, مع الفيسبوك ليه وجهين جميل وجه لكن سيء لكن وجه- سؤالي يا أستاذة هاجر هل أنت مع أو ضد حجب الحكومة المصرية لموقع الفيسبوك في مصر؟
لا انا مع حاجة تانية اتفضل انا شايفة ان الحكومة بدل ما تحجب تدي فرصة ان في مواقع تانية من قلب الوطن العربي او من قلب المجتمع الاسلامي تبدأ تظهر يعني ليه لا الحكومة تعمل مثلا اعلان عن إز... لو حد عمل فكرة أم، شبكة اجتماعية زي الفيسبوك هنديله مكافأة مالية كذا مثلا أو يعني.
نتبنى ليه لا؟
مشروع مثلا أ- اكيد نتبنى المشروع ن- نموله اسمه هيتشهر هيدخل في- في موسوعات و... و...
تمام.
وحاجات بس انا عايزه اقول حاجه كمان انا سعيده ان انا دخلت في ال- المداخله بتاعتي جت عند عقد الاستخدام اللي احنا بنهمل ان احنا نقراه لان في الغالب اغلبيه المستخدمين بيدخلوا على عقد ال... ال- او النسخه الانجليزيه للموقع فما بي... مش بيقدروا يحولوا للعربي مثلا لا يقدروا وكتير يقروا يا أستاذة هاجر أيضا يدخلون إلى المنتديات وما بيقروش الشروط أصلا حتى وهي بالعربي ده فعلا صحيح.
دي حقيقة تمام.
لكن أنا عايزة أقول إن, إن الاتحاد الدولي للمستهلكين يعني أبدأ استغرابه إن العقد بتاع شبكة الفيسبوك اتغير لأن هما بيقول إن ال- إن أصبح كل ما يضعه أي شخص على هذه الشبكة من معلومات أو صور أو فيديو أو مؤلفات أو مقالات وكل أشكال الإنتاج الفكري والشخصي ملكا للفيسبوك حصرا
ومع يعني ذلك لا.
الناس موافقة لأن هي أصلا ما قرأتش الشروط غالبيتهم يعني وهو أصلا دي شروط جديدة ما كانتش تمام.
موجودة قبل كده إيه نعم فهو طيب.
دلوقتي انا عايزه اقول ان ان اي حد صورته موجوده على الفيسبوك اصبحت ملك للفيسبوك يعني انا حتى لو انا كان ليا account على الفيسبوك ولغيت ال- ال account بتاعي الصور والملفات بتاعتي الموجوده ايا كانت هت- هتبقى مخزنه وقابله للاستخدام من الفيسبوك من اداره الفيسبوك فدي طبعا حاجه لازم الانسان ي- ينتبه لها يعني مثلا لو في فتاه على سبيل المثال ما كانتش محجبه وبعدين كانت حاطه صور ليها بشعرها وي وي وي. بعدين راحت اتحجبت فراحت شالت الصور القديمه اللي كانت بشعرها ولسه وحطت صور جديده ما رغم انها معترض عن اللي هو كان بحجاب او من غير حجاب بلاش تحط الافضل لها فدلوقتي تمام.
الصور اللي كانت من غير حجاب ما زالت مخزنه في السيرفر بتاع الفيسبوك فاحنا لازم نحتاط لكده وانا بجد انا بدي طب أستاذة هاجر سؤال أخير عايز أسأله لحضرتك هل أنت مع أو ضد منع الآباء وأولياء الأمور إن هم يدخلوا أولادهم على الفيسبوك؟
لا يدخلوا لكن يدخلوا يعملوا حاجه هادفه طبعا جزاكم الله خيرا على هذا يدخلوا الاتصال شيء- جزاكم الله خيرا معنا ايضا مداخله من الاستاذ امام العريش السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا استاذ عمر معلش تاخرت عليك لا ما فيش حاجه الله يكرمك كيف ترين هذا الموضوع انا الراي بتاعي بتاعي بعبر عن نفسي ان الرقابه كل مسلم لازم لازم يكون عارف ان الرقابه من ربنا لا رقابه بعد كده لو كل مسلم عرف ان انك مسلم ومش هتعمل كده خالص تمام طب هل انت مع او ضد حجب الحكومه للموقع الفيسبوك لا اكيد لازم يبقى في رقابه عشان في شباب مش عارفه هي بتعمل ايه لا، المنع لا بسالك سؤال هل انت مع او ضد منع الحكومه آه، او حجب الحكومه لموقع الفيسبوك لا اكيد مع الحكومه مع الحكومه ان هي تحجب الموقع ان شاء الله بارك الله فيك جزاكم الله خيرا وعليكم السلام طيب آه،
والله الكلام اتقال يعني أظن احنا مفيش خلاف يمكن المتحدثة الأولى قالت حاجة م- يعني مفيدة بن يعني يعني يجب أن ننشر يعني أن نشير إليها وهي إنه ال- إدارة الموقع تمتلك كل المعلومات على كل المستخدمين بس السؤال هنا هل استخدام هذه الإدارة لهذه المعلومات في أي اتجاه قد يضر بال- بالمستخدمين ولا لا وهي هي أشار قالت دلوقتي ان من ضمن الشروط الجديده ان الصور وكل المعلومات من حق الموقع هو مش جديدة حتى هي قديمة يعني تمام.
هي انه اصله ال- ال- الموقع هو عبارة عن يعني إدارة تمتلك قواعد بيانات لكل المستخدمين وكل ما ينتجونه من تفاعلات ومعلومات وصور تمام بس امتلاك المعلومات انا اعتقد انه تستخدم لاغراض تجاريه لانه لو تعرفي يعني او لكل المشاهدين لازم يعرفوا ان الموقع اولا فري يعني من غ- من غير اي رسوم تمام.
فلازم خلينا نتامل طب هو بيجيب فلوس منين للانفاق على هذه العمليه الضخمه جدا انا بقول 400 مليون مستخدم على مستوى العالم الاداره السلسه والجيده والفعاله دي م- و- وستاف الموظفين الضخم والتقنيه الحديثه اللي بيستخدموها مش دي بفلوس طب بيجيبوها منين اعتقد بيجيبوها زي ما بيحصل في القنوات الفضائيه من الاعلانات تمام كل فهو- ما يكون نسبه اكبر في عدد الاعضاء والزوار وزي ما يكون في قنوات نسبه اكبر في عدد المشاهدين كل ما بتجيلي الاعلانات بس هو الميزه عنده المختلفه عن حكايه القنوات الفضائيه ان هو عنده معلومات عن نوعيه المستخدمين فيقدر يوجه رساله اعلانيه لجمهور محدد يعني انت لما بتنشر مثلا رساله حول منتج معين لكل الناس على وعسى ان اللي هيستخدم الروج ده ولا المكياج ده ولا البرفان ده آه، ي- ي- توصل له انما انت في- على الفيسبوك تستطيع اي شخص على فكرة مش بس ادارة الموقع يحدد مين اللي هتوصله الرسالة وتعليمه ونوعه وسنه ومكانه تمام طيب محمود هل انت مع او ضد منع الاباء اولياء الامور ان اولادهم يدخلوا الفيسبوك لا آه، مش مش خاصه ضد.
البنات مش لا مش ضد مش ضد مش ضد يعني شايف انهم يمنعوا لا آه، ما يمنعوش ما يمنعوش اه بس يبقى آه.
في رقابه يبقى شايف الاب مثلا قاعد جنب بنته شايف ان هي بتعمل ايه تمام يعني انت لو جات لك اختك يا محمود قالت لك انا عايزه اعمل account جديد على الفيسبوك ترضى account باسمي أرض.
اه ما يبقاش باسمها يعني اه ما بقاش اسمها مهم. انت اسم لك
آه، معنى ان آه، الفيسبوك ممكن انا اقول لبنتي مثلا ما ت- ما تعمليش معاها التليفون النقال دلوقتي حاليا التليفون دلوقتي بتخش على اي موقع يعني انت شايف ان انت مع او ضد لا آه، مع منع طبعا مع المنع انت زميلك لا انا ما مانعش ان هي تدخل بس اهم حاجه يكون في رقابه من ال- من الوالدين وكده تمام
آه، طبعا لا أمانع آه، ان هي اختي او اي حد يقرب لي ان هو يدخل لان هو برضو اكيد ه- ممكن تكون داخله للاستفاده فانا ما اقدرش آه، امنعها من الاستفاده دي تمام جزاكم الله خيرا دكتور سعيد في نهايه الحلقه عايز نصائح توجهها لاولياء الامور وتوجهها للطلبه في كل مكان والاخوان من الشباب في موضوع استخدام وترشيد استخدام فيسبوك اهم حاجة رسالة اوصلها لجميع اولياء الامور عليكم ان تفهموا عالم ابنائكم قبل ما تقولوا ايه اللي يستخدموه وايه اللي مش مفروض طب معلش يستخدموه استاذنك في اتصال اخير اتفضل استاذ علاء من القاهره السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيا الله استاذ علاء اتفضل يا أهلا وسهلا بحضرتك الله أنا يكرمك.
برحب بضيفك الكريم والبرنامج بتاعكم بصراحة يعني برنامج شيق إيه، أحب أضيف بعض الأشياء اللي يعني من الحقائق الدولية اتفضل اللي نشأت في حقيقة الحقيقة الدو... جديد صحيفة الحقيقة الدورية في خم... خفايا موقع الفيسبوك اها طبعا طبعا في صحيفة فرنسية صحيفة فرنسية نشرت آه، تقرير عن الفيسبوك تقول هذه الصحيفة الفرنسية أن هذا الموقع بأنه موقع استخباراتي صهيوني مهمته تجنيد العملاء والجواسيس لصالح الكيان الصهيوني مم.
آه، في الوقت في الوقت اللي هو بيقوم كل من يدخل على الفيسبوك بالإدلاء ببعض البيانات الخاصة عنه سواء كان بيتكلم مع ما يسمونه الجنس اللطيف ويعتبر ان هو طالما بيتكلم مع الجنس الض- اللطيف ده عبارة عن ضمان بيبعده عن اي سياسة او عن اي حاجة الا ان له ابعاد خطرة آه، الكشف كان تم في سنة 2001 وقالت هذه الصحيفة آه، الفرنسية على لسان الدكتور جيرالد نيرو الأستاذ في كلية علم النفس بجامعة بروفانس الفرنسية وصاحب كتاب مخاطر الإنترنت إن هذه الشبكة تم الكشف عنها وهي عبارة عن مجموعة شبكات يديرها مختصون نفسيون إسرائيليون مجندون تمام لاستقطاب شباب العالم الثالث وما أدراك ما استقطاب شباب العالم الثالث هو المقصود به العالم الع- العالم العربي اي نعم وخصوصا المقيمون- المقيمين في دول الصراع العربي الإسرائيلي تمام استاذ إضافة علاء إلى جزاكم أمريكا الله خيرا الجنوبية.
اتمنى بس تتركوا رقم حضرتك في الكنترول جزاكم الله خيرا آه، دكتور سعيد نتكلم في النصائح سريعا معنا دقيقة انا بس قبل ما ادخل في النصيحه انا مش موافق على نظريه المؤامره ابدا في هذا الموضوع إيه ده الكلام ده اتقال بالنص دائما يتقال بالنص على اي تطور تكنولوجي يتوغل في حياه الناس التلفزيون في مسار مسيرته التاريخيه من اول ما دخل مصر والعالم العربي كان بعض الناس وبالتحديد من بعض رجال الدين يعتبرونه انه شيطان وتم زراعته في العالم هو لا شك العربي دكتور سعيد أن هناك كلام من- كثير من وسائل الإعلام تحرك من من قبل وسائل صهيونية آه، يعني انا اصل آه، انا هقول لك على حاجه آه، كل- يعني انا مش انا مش مع الحته دي خالص تمام بصراحه لانه م- فكره المؤامره وان احنا مستهدفين والكلام ده كله انا ما بعرفش الكلام ده انا اعرف احنا نحن نخطئ بايدينا تمام ونسيء لنفسنا بايدينا ونحسن استخدام ما انتجه الاخرين بايدينا تمام احنا محتاجين ان آه، آه، الاسر تعرف يعني ايه انترنت يا ريت يكون في حملات توعيه للاسره تفهم علشان تعرف توجه اولادها ازاي من المهم جدا انه يبقى في ارشادات دليل ارشادي كده يطلع للاطفال الصغيرين في سن اقل من 20 سنه يتقال لهم او اللي هم المراهقين ايه هي الاستخدامات الضاره وايه هو الاستخدام الامن للانترنت و- ويبقى في مجهود من خلال مؤسساتنا والبرامج التلفزيونيه اللي انتم بتعملوها لازم ده يبقى موجود من المهم جدا الناس تعرف ان في حقوق وواجبات في الاستخدام يجب وفي اخلاقيات في الاستخدام وفي قيم حاكمه يجب ان نتوافق عليها الا نسيء للاخرين والا نخدش حياء الاخرين والا آه، يعني نعمل نوع من انواع التشهير ب- بخصوصيات الاخرين والا نسيء لعقائد الاخرين يعني نعم.
ما هي دي نقطه مهمه جدا تمام الحريه آه، مهمه ولكن بضوابط إيه نعم بارك الله فيك دكتور سعيد المصري مدير برنامج القضايا الاجتماعية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء شكرا جزيلا لك شرفتنا النهارده في حلقة مع الشباب ونتمنى منك المتابعة ونتمنى أيضا شريتنا في حلقات أخرى أشكرك بارك جزيلا.
الله فيك شكرا جزيلا.
آه، إخواننا الشباب جزاكم الله خيرا على هذه المداخلات التي أثرت حلقة اليوم ونام منكم أيضا المتابعة آه، مشاهدينا يبقى لي في نهاية هذه الحلقة أن أقول أنكم تجدون هذه الحلقة وغيرها من حلقات برنامج مع الشباب على موقع قناة الرحمة www.الرحمة.tv وأيضا أنا أقول أنه أننا في برنامج مع الشباب نستقبل جميع الشباب من أصحاب المواهب عندك اختراع عندك موهبة آه، عندك أي شيء تحب أن تقدمه من خلال برنامج مع الشباب يسرنا أيضا تتصل معنا عبر أرقام القناة المعلنة أمامكم على الشاشة ومن هنا إلى أن ألقاكم في حلقة مقبلة لكم مني تحياتي عمر الحنبلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحلى أحلى أحلى اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة يخشون يوما للحساب أيا نراجع سنة أو صورة بين الكتاب هذا اللقاء أحبتي كونوا جميعا في الرحاب